السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والله أنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف الطريق إلى الله لنا شهور الآن ونحن نتحدث كيف نسلك الطريق إلى الله إنني الآن وأنا قادم إليكم أحببت أن أقول لماذا أنا هنا ولماذا أنتم أمامي الآن لماذا ماذا أريد منكم وماذا تريدون مني وماذا بعد ذلك لابد من هذه الوقفة في البداية الليلة لأن كلامي أيها الإخوة يرتكز على معان للعمل ليس كلاما نظريا مجردا ليست معلومات تنفعك فيما بعد ليست ثقافة دينية كما يقولون إنما هذا الكلام عمل عمل للتنفيذ الآن إنني أريدك أن تسمع الآن للعمل الآن في هذه اللحظة وفورا وبدون تردد إننا نتكلم عن سير المسلم إلى الله وأنت تسير تسير تسير تسير إلى الله شئت أم أبيت إنك تسير إلى الله نعم ليحاسبك ويضعك في الجنة أو يضعك في جهنم وأنت تختار لنفسك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا إخوتا أنا أحبكم في الله أنت سائر وقال سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اختر لنفسك يا عبد الله فلذلك أقول أن كلامي هذا ليس الليلة وإنما منهجنا في حلقاتنا هذه للعمل لتسير سيرا صحيحا إلى الله لتصل إلى الجنة لتتلقى كتابك بيمينك لتقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية لتكون في عيشة راضية في جنة عالية هذا هو, هو الهدف أحرره والله يشهد من قلبي ما جئت إلا لأدل عليه ولأحببه إلى خلقه وأحبب خلقه إليه ولأنصر سنة رسوله ولأدعو إلى طريق النبي بمحض حق وأشهد الله أنتم أيضا من قلوبكم أنكم ما تريدون إلا هذا نريد الله ورضاه نريد الجنة والسنة نريد الوصول إلى غاية الرسول إلى الجنة إلى رحمة الله إلى تقوى الله إلى أن نكون العبد الرباني الذي يرضي ربه ويرضى ربه عنه إخوتاه وأنا أحبكم في الله سأل رجل الجنيد كيف الطريق إلى الله فقال توبة تحل الإصرار وخوف يزيل الغرة ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات ومراقبة الله في خواطر القلوب قال رجل للجنيد كيف الطريق إلى الله أنا عدت لك الموضوع من غير ما تدفع وكده مش هينفع لازم تدفع قول يا عم انطق الله يرحمك افتح بقك وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت الكسبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم اجعل مجلسنا الليلة بركة علينا وعلى أمة محمد اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الليلة الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل اللهم أعنا على العمل بما نقول اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن فيتبعون أحسنه سأل رجل سأل رجل الجنيدة سأل رجل الجنيدة فقال كيف الطريق إلى الله أنا عايز أوصل لربنا أروح له إزاي فقال توبة تحل الإصرار إنك تتوب توبة تحل عقدة الإصرار الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة أنا عايزك أنت اللي في جيبك علبة سجاير 20 سيجارة طلع علبة سجاير ارميها عشان كده تبقى حليت عقدة الإصرار أنا عايزك اللي مسجل رقم بنت على تليفونك وبعتلك رسائل وانت محتفظ بالرسائل ومحتفظ بصورها والصور نظف تليفونك عشان تحل عقدة الإصرار أنا عايزك أنت يلي على كمبيوترك بلاوي سودة متلتلة واسطوانات سيئة قذرة محتفظ بيها قوم كسرها ونظف تليفونك إلهي ربنا يبتليه بفيروس يدمر لك الكمبيوتر اللي فيه حاجات وسخة دي أنا بحبكم في الله أنا خايف عليك آخرة الإصرار ده إيه هتموت وتروح جهنم إذا لم تتب إلى الله والاصرار اكبر مصيبه لانه لا صغيره مع الاصرار يعني لو واحد بينزل الشارع الشارع معروف اللي بيمشي فيه ان في نساء متبرجات بيقعد يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي النظره ديك ولو كانت صغيره تبقى كبيره بالاصرار انه كل يوم بيبص لو قلنا هو بيكذب في ميعاد وصوله للشغل ميعاده الساعه سبعة ونص صباحا هو بيروح كل يوم 8 8 ونص ويكتب 7 ونص يبقى الكلام ده كبيره بالاصرار انه مصر لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع الاستغفار اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وانك لن تستطيع ان تخادع الله تقول لربنا يا رب انا تبت مش هعمل كده تاني وانت ناوي تعمل كده تاني الله يرى قلبك يعرف خواطرك وضميرك يعرف نياتك المستقبله يعرف خباياك وما تخبئه عارفك سبحانه وتعالى توبه تحل الاصرار وخوف يزيل الاغترار خاف من ربنا يا اخي يلي قاعد قدام القنوات القذره كل ليله للصبح قافل على نفسك الساعات الطويله سواء قدام النت او قدام التلفزيون وتشوف حاجات مش كويسه محتفظ بصور مش كويسه خاف من ربنا خاف لا يعميك خاف لا يشلك خاف لا يفضحك خاف لا يبتليك في عرضك خاف خوف يزيل الاغترار مغرور ان ربنا سترك مغرور بستر الله عليك مغرور بالامهال ان ربنا امهلك كل ده ولم يعاقبك ورجاء مزعج الى طريق الخيرات لما تسمع من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه رجاء ان يبقى لك شويه نخل في الجنه يزعجك الى فعل الخيرات من صلى ركعتين حين يصبح من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حين يصبح وحين يمسي من من صلى الفجر في جماعة ثم جلس كل ال ال ال الوعود الجميلة دي تزعجك إلى فعل الخيرات ومراقبة الله في خواطر القلوب آه كان نفسي ومن زمان أفرد حلقة عن حفظ الخواطر مراقبة الله في خواطر القلوب الخواطر هي ابتداء الآثام بتبقى الأول خاطرة وانت قاعد لوحدك كده تخطر على بالك وبعدين الخاطرة دي إذا لم تدفعها صارت هم إذا لم تدفعه صار إرادة إذا لم تدفعه صار عزم وهنا يكتب إنك فعلت وإن لم تفعل ودفع كل واحد من الأولانيين أسهل من دفع اللي بعده يعني لما يبقى خاطرة دفع الخواطر أسهل من دفع الهموم ودفع الهموم أسهل من دفع العزاء من دفع الإرادات ودفع الإرادات اسهل من دفع العزائم لانه اذا كان وصل لعزيمه تم الفعل تم الفعل فلذلك الانسان ينبغي انه يحفظ الخواطر عارف يعني ايه يحفظ خواطر حفظه للخواطر ان يحفظ قبل حاجه ما تيجي على دماغه في فلتر ينقي مش هو قال لك حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة فها أنا ذا أموت بعد السبعين على الإسلام نظيفا حرست قلبي عشرين سنة الجنيد ده نفسه يقول إنه لتمر بي النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة من كلام القوم يقصد من كلام الصوفية بيقول ال- ممكن يقولوا كلمة فأنا أقول الكلمة دي صح ولا غلط هي دي بقى الحراسة هو ده الفلتر لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة الكلام الصدق لابد له شهود اتنين شهود مش الجواز كده لازم له اتنين شهود ها فكذلك الكلام لازم له شهود الشهود دول الكتاب والسنة إذا شهد الكتاب والسنة لأي كلام إنه حق نقبله على عيننا وراسنا من فوق أي كلام كلام أي حد الكتاب والسنة لم يشهدوا للكلام لا نقبله هي دي حفظ الخواطر مراقبة الله في الخواطر خلي بالك ربنا شايفك سمعك ربنا قريب منك ربنا قادر عليك ربنا هيحاسبك انتبه واحفظ الكلام ده وردده على دماغك دايما ربنا شايفك ربنا قريب منك ربنا قادر عليك ربنا هيحاسبك راعي الكلام ده طول الوقت فتحفظ الخواطر تبقى حافظ الخواطر انها ما تروحش كده ولا كده وانما تبقى على الحق دايما على الصواب دايما اياك ان تهجم خواطر تغضب الله وانت تعلم ان الله يرى ما يغضبه يعلم ما يغضبه وقادر ان يهينك ان يفضحك سبحانه وتعالى سئل بعض السلف كيف الطريق الى الله فقال ان اردت العباده اذا كنت بتسال عن الطريق الى الله يعني بتسال عن العباده فعليك بصيام النهار وقيام الليل اما ان اردت الله فاترك كل شيء سواه تصل اليه التوحيد تعلق القلب بالله وحده هو ده التوحيد ان قلبك يتعلق بربنا وربنا وحده لا اله غيره ولا رب سواه يبقى انت مشغول دايما بالله مهموم بالله متقرب الى الله عامل على طاعه الله احنا قدمنا المقدمه دي علشان نبدا احنا بقى في وصف الطريق الى الله بلغه عصريه شويه بحاجه تناسب الظروف اللي احنا عايشينها يا جماعه انا بحبكم في الله وعايش معاكم في الواقع المرير المؤلم اللي احنا عايشينه قلنا الطريق الى الله يبدا بمعرفه الله لان في الناس في هذه الايام جهل بالله عجيب جدا جهل عجيب الناس مش عارفين ربنا كويس وبدانا اتكلمنا عن ربنا وعرفنا ربنا شويه نمره اتنين معرفه النفس وبدانا حاولنا نعرف نفسنا احنا مين واحنا ازاي واحنا ايه الاسئله فاكرين الستين سؤال واظن اتعادوا عليكم مره واتنين علشان نعرف انت ايه عشان نع- نقدر نعالج امراضنا النفسيه وهمومنا ومشاكلنا عشان نقدر نمشي لربنا نمشي صح فلازم نعرف نفوسنا الاماره بالسوء دي نمرة ثلاثة معرفة الطريق وقفنا معرفة الطريق وقلنا عايزين في البداية عشان نمشي قلب عايزين قلب ليه؟ لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام فعشان تمشي لازم لك قلب وبعدين قلنا إزاي يتولد لك قلب جديد عشان تمشي بيه لأن القلوب القديمة المهرية هتعطل في الطريق مش هتكمل وبعدين وقفنا في معرفة الطريق ولسه ما دخلناش وقفنا على البوابة بالتوبة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير النهاردة أول الطريق أول الطريق لابد أن تعرف يقينا أن الطريق طويل طويل أول الطريق لابد أن تعرف أن الطريق طويل إلى الله طويل طويل جدا امتداده كل أنفاس العمر إلى أن تموت بمعنى إن مفيش حد قبل ما يموت يقول أنا وصلت طول ما أنت عايش لحد ما تموت إلى أن تخرج روحك وأنت في الطريق اوعى حد يضحك عليك ويقول لك لا يا ابني ده الامور سهله الامور بسيطه الناس دول بيعقدوها اصلا عارف ان في دعاة سوء اليومين دول هدفهم تسهيل الامور وخداع الناس ومراوغه ومراوده الاهواء والطبطبه والاخر ما بيجيبش نتيجه كل ده بيتمسح ويتوه وينتهي وما بيوصلش ما يقعدش فيه زي ما بدا هو بدا مش مهم لحيه بسيط الامور بسيطه يا عم مش مشكله اللحيه مش مشكله والتقصير القميص مش مشكله والجلابيه مش مشكله البس ديرتي وعادي وانت البسي بتاع كده مغطي نص دماغك وشعرك خليه عريان ومكياج خفيف ما يضرش ما يضرش مكياج خفيف حاجات بسيطة ما يجراش حاجة واختلاطه بصفحة رجالة ماشي ماشي ماشي ماشي ويفضل الكلام ده باطل في باطل اللي عايز يوصل لربنا ويوصل للفردوس الأعلى ويوصل للجنة وربنا يرضى عنه يقبل الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مش دين على مزاجنا وعلى هوانا فأول حاجة الطريق طويل اوعى تصدق من يحاول خداعك ليستدرجك كن رجلا الطريق إلى الله طويلة جدا وسلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير الموفق يقف فيها على ط- على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء هيجي معانا يا جماعة في أنا الليلة دي محضر لكم كيف تقطع هذه الطريق الطويلة في عشر عناصر وومضات على الطريق في ثمان عناصر أرجو أن أنا أقدر أخلص موضوع ده الليلة دي ضروري جدا في حلقة واحدة لازم فخليكم معايا وركزوا ورجاء تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا النقط دي رجاء هات ورقة وقلم لو سمحتي اسمعي الكلام هاتيله ورقه وقلم يلا بلاش دوشه هاتيله ورقه وقلم خلينا نخلص مفيش مشكله لينوا لبعضكم لله هاتي لي وليكي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الطريق طويل دي دي لازم نعرفها وسلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان الشيطان مش هيسيبك مش انا اللي بقول كده قال الله جل جلاله مخبرا عن هذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال له كده الشيطان توعد قال له ربنا سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم هقعد لهم على الصراط مش هخلي حد يمشي ولا تجد أكثرهم شاكرين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تشمتش الشيطان فيك قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان هو ده الإشكال الكبير إن إبليس ظنه بيقول مش هخلي حد يمشي في الطريق ده ابليس بيقول كده مش هخلي حد يمشي في الطريق ده لاقعدن لهم صراطك المستقيم فاوعى تصدق ظن ابليس فيك الطريق كله حرب للشيطان طول الوقت كله قتال للشيطان وكله معالجه للقلب اللهم احفظ علينا الايمان اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم نجنا من الفتن اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم عافنا من البلاء اللهم أنر بصائرنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا على الشيطان اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واعنا ولا تعن علينا اللهم عافنا واعف عنا يا حي يا قيوم معالجه القلب شوف ابن القيم بيقول ايه والبصير الموفق اللهم ارزقنا البصيرة اللهم زدنا توفيقا من عندك اللهم اجعلنا موفقين والبصير الموفق يقف فيها على لطائف من الحيل يعني يفهم لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء البصير الموفق لما يقعد يتأمل كده ان الشيطان يفتح له مئة باب تسعة وتسعين باب من الحلال عشان يوقعه بباب من الحرام فالبصير الموفق يقعد كده يا سبحان الله والشيطان يراوده كده يقول لا ويراوده كده يقول لا لا لا ما تحاولش ويراوده كده ابدا والضعيف يقول طب وفيها ايه ده خير دي بسيطة دي مش مشكلة لكن البصير فطن لذلك ابن القيم سماها مراغمة الشيطان مراغمة الشيطان مراغمة يعني غيظه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إنك تغيظ الشيطان قال لك إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فزدها طولا كتير من الناس في الطريق الشيطان بيوقعهم بالوساوس دي انت مرائي يخليه يبطل عمل يقول له انت مش مخلص يخليه يبطل عمل الشيطان يضحك عليه يخدعه وياتيه في صورة الناصح الامين وقاسمهما لسيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور إذا عرفنا أن الطريق طويل إزاي بقى تقطع الطريق برغم هذا الطول الطريق طويل هذا الطول في الطريق يحتاج أن نستلهم إزاي نمشي طريق بهذا الطول أولا أيها الأخ الكريم نمرة واحد اكتب عندك نمرة واحد أن معرفة معرفة أن الطريق طويلة يقطع الملل مش هيبقى فيه ملل لأن اللي بيمل لمين اللي ما يعرفش ان الطريق طويل لما تكون ماشي مع واحد رايحين مشوار وانت ما تعرفش الطريق كل شويه تقول له لسه كتير هو فاضل كتير هو احنا وصلنا واحنا قدامنا قد ايه لا الطريقه دي طويله قوي كده لكن لما تبقى عارف من الاول ان الطريق طويل ما تسالش الملل اللي بيحس بيه بعض الناس الفتور قال بعض العلماء من استطال الطريق ضعف مشيه اللي يحس ان الطريق طويل يبدا يمل يضعف مشيه فلذلك لما بعرفك من دلوقتي ان الطريق طويل ما تملش بقى مفيش ملل خليك موطن نفسك ان ما زالت الطريق امامك طويله لما تعرف ان الطريق طويل يقطع الملل اتنين قال ابن القيم ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وز- وذابت تلك الخبائث والأدران فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته انسا وكثافته طهاره ود... وكثافته لطافه ودرنه طهاره كلام زي الفل الانسان وهو في اول الطريق وماشي كده رايح لربنا سبحانه وتعالى يبقى في حماس وفي قوه وبعد كده شويه الطريق لما الطول بيه مده يقدم يعني يبدا يحس بالكسل والفتور والتقل نفسه تتقل مش عايزه تمشي فيقوم يعمل ايه ابن القيم يقول لك اصبر ما تستوحش هي النفوس كده اللهم قنا شر نفوسنا يا رب هو الطريق كده اصطبر وواظب على السير غدوا الصبح ورواحا الظهر وسحرا بالليل الرسول قال كده بشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة استمر في المشي استمر ما هو انت دلوقتي عرفت ان الطريق طويل ما تملش استمر استمر في المشي وكل ما تمشي اكتر كل ما تبقى احسن هم يقولوا كده ان كل ما تشتغل تبقى في مهارة أكتر كل ما تقعد تكتب على الكمبيوتر أكتر تبقى أسرع كل ما تسوق أكتر تبقى أمهر كل ما تشتغل أكتر تبقى أشطر وهكذا استمر استمر في المشي وكسر كسر من السير تصل معرفة أن الطريق طويلة تقطع الملل اثنين معرفة أن طريق طويلة تسبب الثبات لأن المال يلتفت ويغير آه لما ماشي في الطريق كتير ولسه ما وصلش يبدأ يتلفت واحنا لسه قدامنا كتير وممكن يقول لا يبقى مش هي دي الطريق اغير بقى يبدأ يغير واعلموا هتيجي في ومضات على الطريق أن الطريق واحدة قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هي الطريق واحدة بيقين ما تغيرش ابدا هي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لم تتغير ولن تتغير هذه الطريق فمعرفة أن الطريق طويلة يسبب الثبات تبقى مهما طالت الطريق ما بتفكرش انك تغير هي كده هي طبيعة الطريق كده ثلاثة معرفة أن الطريق طويلة يمنع الشك لأنه الذي يبحث دوما يشك يتردد يقلق اللي عارف ان الطريق الى الله عز وجل طويلة ما يشكش بقى يبقى عارف ان الطريق كده ولسه قدامه كتير فيمتنع من الشك ولا يقلق ولا يدور ولا يمل يبقى عارف ان ما يقعدش كل شويه يقول لسه لسه يعني ايه يعني يعني مثلا في اثاره الشهوه انه بعد ما مشي في الطريق شوية ولسه حاسس انه برضه بيبص بيغلط يقول لا يبقى انا عايز اشوف علاج تاني استبر خليك زي ما انت في علاجك وهو ده الطريق والامر يحتاج منك يحتاج منك الى صبر آه فتمتنع من الشك واحد بيصلي ولسه مش حاسس يبطل صلاة لا اصبر الطريق طويل واحد بيصوم وبيخطئ أثناء الصيام برضه ما يجراش حاجة استبر واحد بقاله قد ايه ملتزم ولسه برضه قيام لصلاة الصبح تقيل عليه ما يجراش حاجة برضه استبر واحد لسه في آفة الكذب الطريق لعلاج هذه الأمراض أمراض متأصلة أمراض عجيبة جدا هذه الأمراض تحتاج إلى صبر طويل إلى صبر كثير للوصول إلى علاجها يبقى معرفة أن الطريق طويلة أولا تدفع الملل اثنين تثبت ثلاثة تمنع الالتفات أربعة لكون الطريق طويل فلا بد من دليل لأن مع طول الطريق الإنسان ممكن يتوه ممكن يضيع فلازم دليل ولا دليل حقيقي إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ده الدليل الحقيقي لأنه معصوم ويوحى إليه فما بيغلطش وما بيتصرفش بنفسه وبرأيه سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر كده إلزم غرزة فإنه رسول الله خليك وراه لأن هو النبي هو الوحيد اللي نمشي وراه طيب اسمحوا لي في حتة مع سيدنا النبي أصلا أنا بحبه أسأل الله أن يحشرني وإياكم معه في الجنة وأن يسقينا وإياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا إحنا محتاجين نعرف سيرة النبي علشان نمشي علشان نمشي وراه أنا كنت لسه بقول النهاردة إن إحنا بعد المولد الأمة طلعت بإيه استفادت إيه أنت عرفت إيه أكتر عن النبي مما يفيدك عملا انت نصرت النبي بايه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انت زدت قد ايه محبه للنبي قولي لي انت استفدت ايه بعد شهر المولد طلعتي بايه ازداد اتباعك للنبي في ايه ازدادت طاعتك للنبي قد ايه وقول لي انت عملت ايه للنبي نصرت بايه سنة النبي نفعت بايه امة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل ده وما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك نرجع تاني للموضوع واقول لكم احنا فين من سنة النبي تعالوا نشوف النبي بدأ ازاي البداية ما احنا بنبدأ احنا موضوعنا الليلة دي اول الطريق فالنبي في اول الطريق كان ازاي هو النبي في اول الطريق اول الطريق كان يتحنث الليالي ذوات العدد يتحنث أخص معانيها يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أهو أنا محتاج منك ليال ذوات عدد وبرضه هقول نتيجة ظروفنا ومشاكلنا وهمومنا ودنيانا هنقول عايزين منك ساعات ذوات عدد انا من الحلقة اللي فاتت وانا بقول فرغ نفسك ساعتين الصبح وساعتين بالليل لله ساعة وساعة ساعتين في اليوم من ال 24 ساعة لله ساعتين فقط الساعتين دول تركز فيهم تعبد ربنا تقول لي الساعتين دول امرها سهله يوم ايه نمره واحد هتحاسب نفسك نمره اتنين هتقرا قران نمره ثلاثه هتصلي نمره اربعه هتدعو وتبكي في ساعتين اه في ساعتين ده ممكن يخلص الكلام ده في خمس دقايق لا احنا مش عايزين بقى كلوته كر... كلفتة وكروتة احنا عايزين نعبد ربنا صح والأمر محتاج وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث انك تقعد تحاسب نفسك عن اليوم اللي فات ده انت عملت فيه ايه وتتوب من الذنوب وتصحح العبادة وتصحح الاتجاه وتقرر الصح اثنين تبدأ تمسك المصحف وتقرا جزء من القرآن بالتدبر وعلى مهلك نمرة ثلاثة تصلي نزود الصلاة للأسف الشديد المسلمين النهاردة اللي بيصلي بيصلي الفريضة بالعافية نادرا ما تلاقي حد جمع السنن أنا عايز أسألك أنت الرسول كان بيصلي في اليوم والليلة أربعين ركعة أنت صليت كم ركعة النهاردة انا خايف لا تقول لي فاتتك صلاه يا دوبك صلى ركعتين الجمعه واربعه العصر وثلاثه المغرب واربعه العشاء فين السنن فين النوافل وانت يا اللي قاعده بعيد صليتي كام ركعه لله النهارده صليتي كام ركعه لله جل جلاله فوق الفرائض كام ركعه صليتيهم زودتي قد ايه تفتكروا بإقامة الفرائض بس وخلاص تصح صلاتنا عشان كده انت بتشتكي من السرحان في الصلاة لانك مش بتعود وانت بتشتكي انك مش حاسة بلذة الصلاة لانك ما بتصليش كتير تعالوا نقرأ عن بعض السلف كان بيصلي في اليوم ألف ركعة التاني كان بيصلي في اليوم وكيع 400 ركعة والتالت كان بيصلي في اليوم ابن مسعود 100 ركعة انت بتصلي كام ركعة في اليوم عايزين نعد كده مرة صلينا كام ركعة في اليوم يقول لي طبعا الشيخ اللي عايز يصلي 100 ركعة ده يصليهم ازاي سهلة جدا دلوقتي عندك من من بعد شروق الشمس لحد الظهر وقت مفتوح للصلاة صلي فيه 20 ومن الظهر للعصر وقت مفتوح تصلي فيه كمان 20 ومن المغرب للعشاء تصلي فيه 20 احنا ما وراناش الا الصلاه يا عم انا قلت لك حاجه ما تصليش انت حر عندك الرواتب 12 ركعه في اليوم والليل اتنين قبل الفجر واتنين قبل الظهر واربعه بعد الظهر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء ادي 12 صلي ال 12 دول الرواتب و11 قيام ليل ادي 23 و17 فرائض يبقوا 40 ركعه بتوع اليوم والليل مطلوب منك كده وما تزودش على دول حاجه نهائيا وتبقى عملت اللي عليك يبقى اول حاجه في بدايه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يتحنث الليالي ذوات العدد اول الطريق فرغ وقتا لله اتنين المفاجأة تسبب الارتباك ولكن حين يأتي الحق يأتي المدد المفاجأة تسبب الارتباك ساعة الإنسان ما يمشي في الطريق إلى الله من طبيعة الطريق إن في مفاجآت هيجي معانا الكلام المفاجآت دي قد تكون ابتلاء قد تتبين انك على باطل كنت تظنه حق تتبين انك تارك لحق تظن انه باطل تحصل لك مفاجأة اول الطريق انسان يبتلى فيتفاجئ ايه ده ده انا كنت ماشي في الغلط ما كانش بيحصل لي كده اقول ما اجي للطريق لربنا وامشي في الصح يحصل لي فيحصل نوع من الارتباك الارتياب الشك التردد فمع الثبات وطلب المدد يأتيك المدد من الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل نزل عليه والرسول قاعد في الغار لوحده ف جبريل غطه غطه قال فغطني حتى بلغ مني الجهل غطه يعني حضنه بس حضن جامد قوي ضمه ضمه شديده حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا المفاجاه قلت ما انا بقارئ ثم غطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد الرسول تخيل انت الرسول وجبريل جبريل بيضمه لما وشه يحمر و بلغ من الج... حس ان نفسه خلاص روحه هتطلع ثم ارسلني اقرا الرسول من هول المفاجاه ما انا بقارئ انا ما بعرفش اقرا ما انا بقارئ يعني انا ما بعرفش اقرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ويقول له اقرأ اقرأ ايه أنا ما بعرفش قال فغطني الثالثة هذه الغطة أنت محتاجها أنت محتاجها عشان تفوق أنت محتاجها عشان تطلع القذارة اللي في قلبك أنت محتاجها عشان تقوي قلبك هذه الغطة اللي أنت محتاجها غطى والثالثة قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ المدد جه بقى قال ماذا أقرأ شفت المدد يجي ازاي أن توفق لأن تطلب هو في المرتين الأولين بيقول له إيه ما أنا بقارئ ما بعرفش أقرأ المرة الثالثة جاوب صح لما جه المدد قال له ماذا أقرأ أقرأ إيه قال اقرأ المدد المدد اقرأ باسم ربك الذي خلق المدد من الله جل جلاله ولا يجوز طلب المدد إلا من الله طلب المدد من غير الله شرك والعياذ بالله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واختفى الملك قال صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله وكأنما نقشت على قلبي المدد لا ينقطع طالما أنت تستشعر الحاجة فإن الله كريم شوف الآيات بتقول إيه اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم مش بس كريم الأكرم الأكرم صيغة مبالغة في الكرم سبحان الله العظيم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وهو يقول زملوني زملوني ويرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة الصالحة اللهم أصلح زوجاتنا اللهم رب لنا أولادنا زملوني زملوني فتزمله مش مالك في ايه لازم تقول طمني عليك اسكتي مش هقدر اسكت قول لي في ايه ما حصلش زملوني زملته فلما افاق قال سيبته لحد ما اتكلم قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة قال لها والله أنا خايف على نفسي مش عارف أعمل إيه قالت مالك فق... فقص عليها القصة حكى لها الموضوع فقص عليها القصة ثم قال والله لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر والله لن يخزيك الله أبدا رضي الله عن أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها سبحان الله العظيم موقف عجيب جدا وسبحان الله الذي سخر هذه الزوجة للنبي محمد سبحان الله العظيم توفيق توفيق من الله سبحانه وتعالى كلمات تقوي القلب لما بتقول له والله لن يخزيك الله أبدا مش مجاملة ليك مش ديك كلمة نفاق من زوجة لزوجها مش لا ده حقائق مش هيخزيك علشان انت تصل الرحم تحمل الكل تكسب المعدوم تقر الضيف تعين على نوائب الحق اصول الاخلاق اللي يعمل كده ربنا ما يضيعوش ابدا هي دي الاصول اللي انطلق منها النبي محمد يا ترى انت فين من الاخلاق دي قد ايه من الاخلاق دي فيك قد ايه من الاخلاق دي معاك يا ما ناس مننا النهارده بتتحسر وقعد يقول اه والله يا ما كان نفسي في زوجه زي دي ارجع لها مهموم تقوم تبشرني وتصبرني وتمدحني وتقول لي الحاجات الحلوه اللي فيا بالحق وانا اقول العيب مش فيها العيب فيك ما هو احنا قلنا قبل كده ان لسان زوجتك وقلبها ودماغها في ايد ربنا فلو انت صلحت حالك مع ربنا ربنا هيصلح لك زوجتك وانت كمان لما بتقولي انا كان نفسي في زوج اشكيله واحكيله ويشيل همي ويثبتني اجيبه منين وهو معذبني ونقول لك العيب فيكي مش فيه لانك لو صلحتي علاقتك بربنا كان ربنا سبحانه وتعالى اصلح لك زوجك لان دماغه ولسانه وقلبه في ايد ربنا سبحانه وتعالى وانت يا اللي بتتحسري او انت يا اللي بتتحسر وتقول هو فين الزوج ولا فين الزوجه كان نفسي يبقى معايا زوج اشكيله واحكيله وبقول لك برضه انت ما تعرفيش الخير فين لعل عدم وجود زوج ده هو اللي مخليكي بتقول يا رب ومتجهه لربنا بتشكيله وتحكيله وبيرضيكي ويطيب خاطرك سبحانه وتعالى فهو الأكرم القضية يا جماعة علاقتنا مع ربنا هي دي سر سعادتنا وشقوتنا بالخلق أو بغيرهم لأن الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم ربنا اللي بيقدر عليهم فشوف المدد جه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بداية الطريق بأن يلهم ماذا يقول ماذا أقرأ وأن يوضع له من يثبته أنا قلت قبل كده ممكن يبقى واحد ماشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويخطر بباله معصية فيبتلى باللي بيساعده على المعصية أو يوفق باللي يمنعه من المعصية مدد ورزق قبل الخذلان ثم وقفة كمان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الطريق عشان نعرف الطريق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقفة كمان ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عنه الوحي أربعون يوما العلماء اختلفوا أهل السير أهل كتاب السيرة اختلفوا في انقطاع الوحي بعد ما نزلت هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فتر الوحي فتور الوحي ده مدته قد ايه بعض العلماء بيقول ست شهور بعض العلماء بيقول سنتين بعض العلماء بيقول يومين او اربع ايام الراجح تقريبا والله اعلم انها اربعين يوم بس اربعين يوم الرسول ذاق فيهم الالم بعد نزول الايات دي أربعين يوم ما شافش جبريل فحصل وديك من لوازم الطريق إلى الله شوق مزعج وخوف مقلق شوق مزعج الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي وهو اخذ الايات اقرا تاني يوم راح الغار مفيش حاجه تالت يوم مفيش حاجه رابع يوم مفيش حاجه تذكر كتب السير ان الرسول بدا يمشي في الجبال يصعد إلى الجبال وينظر إلى السماء هو اللي حصل ده كان حقيقة ولا خيال اللي حصل ده هيحصل تاني ولا لا شوق مزعج مشتاق وخوف مقلق خايف الآن احنا كده دخلنا حتة في السيرة وانا قلت لما ان شاء الله اقول لكم سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبقى المعاني دي كده ان احنا نعيش معاه ان انا انا حاسس دلوقتي انا انا حاسس دلوقتي باحساس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي المدة دي وهو يروح الغار ويقعد وجبريل ما يجيش عليه السلام يوم يخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبص للسماء ويقف ويقرب ويبعد ويدخل الغار تاني ويخرج مشتاق قلقان بيدور على حاجة كأني به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمال يقول اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أو كأن سيدنا النبي قاعد كده صلى الله عليه وسلم في الغار لوحده عمال يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بيتسلى من الوحشة بترديد هذه الآيات اللي ما حلتوش غيرها اللي ما يعرفش غيرها اللي ما تعلمش غيرها اللي فرح بيها وبشر بيها لقد أتاك الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى آه. شوق مزعج وخوف مقلق بيصيبك في بداية الطريق لازم وانت ماشي في اول الطريق يحصل لك ده انك بعد ما كنت حاسس بالانس الانس بالله في بداية الطريق وبداية الهداية بتيجي شوية تحف وإمدادات وهدايا وإشراقات للإنسان وبعد كده بتسلب, بتسلب منه ليحصلها بعد ذلك بكسبه فلما تسلب منه يبدأ بعد كده يدور عليها هو ده الشوق المزعج والخوف المقلق اللي ابن القيم في طريق الهجرتين و باب السعادتين بيو- بيسميها العصرة العصرة التي تصيب قلب التائب حصرة بتعصر قلبه لفقد أشياء كان متعودها فيبدأ يشتاق لرحمات الرحمن يخاف خوف مقلق أن يحرم ولا ينال برضو احنا لسه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الطريق عليه وعلى آله الصلاة والسلام في بداية الطريق بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى الرسول ساعة ما نزل عليه الوحي كان في مكة الصادق الأمين وكل الأنبياء كده قالوا لسيدنا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ساعة ما نزل الوحي تحصل المفارقة والمفاصلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين لما دخل عليهم وهم مختلفين في الحجر الأسود قالوا رضينا بالأمين حكما بعد كده لما جاء قال لهم أنا رسول الله قالوا كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر نعم أيها الإخوة اتهام الأمين صلى الله عليه وسلم فبدأ الاستعداد للتضحيات سيدة خديجة لما تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنام يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال مضى عهد النوم يا خديجة لا كان زمان ننام النهارده مفيش نوم خلاص مضى عهد النوم يا خديجة راح زمن النوم راح وقت النوم ما عادش فيه نوم هي دي القضية يا إخوة في بداية الطريق أرجع تاني النقاط اللي قلناها في بداية طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفريغ وقت كان يتعبد الليالي ذوات العدد اثنين المفاجأة تسبب لارتبائك فاطلب المدد ثلاثة قد يتأخر المدد لزرع الشوق وإشعال الخوف خوف مقلق أو شوق مزعج ثم بداية الاستعداد للتضحيات وتحمل العبء واحتمال الأذى ثم أيها الإخوة ننطلق بعد ذلك بعد الدليل رسول الله وهذه بدايته فامشي على هدايته لا بد من صاحب أنا أقول أنه ليس شرطا ليس شرطا أن يكون لك صاحب ولكن مهم أن يكون لك صاحب مهم جدا ان بيبقى معاك في الطريق ده صاحب لان الطريق طويل طريق طويل وانت محتاج ونس حد يكون معاك اللي يكون معاك ده زي ما قلت قبل كده قد يكون زوجتك ابنك اخوك شيخك زميلك صديقك اي حد بس يبقى معاك على الطريق احنا قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الطريق مسافر مهاجر من مكة للمدينة كان معاه الدليل عبد الله بن أريقط والصاحب أبو بكر يبقى مش كل الناس تنفع تبقى صاحبك في الطريق إلى الله في الطريق إلى الله لازم صاحب له مواصفات معينة قلبه قلبك بس ان يبقى قلبه قلبك لما يبقى قلبك بيتحرك تلاقي قلبه معاك هي دي انت وهو قلب واحد ولن تؤدي حق الصحبه حتى تقول لاخيك يا انا يا انا هي دي انك انت تبقى هو وهو انت هو ده السير الى الله سبحانه وتعالى انك تبقى ماشي في الطريق ده ومعاك صاحب سيدنا ابو بكر لما كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الرسول صلى الله عليه وسلم آه قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما بس قال له لا تحزن ان الله معنا بس الكلام ده انا قلته قبل كده معلش اقوله تاني لله ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الغار وسيدنا جبريل جنبيه وسيدنا جب... وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه جنبه فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه آه بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا يعني لو حد بص كده هيشوفنا فالرسول بمنتهى الهدوء قال له لا تحزن ان الله معنا سيدنا ابو بكر قال له ايه قال للنبي ايه ولا حاجه عارف لو انا بلاش اقول لو انت لو انا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وبقول له يا رسول الله لو نظر احدهم لو نظر احدهم تحت قدميه لرآن لو حد بص تحت رجله كده هيشوفنا الرسول قال لا تحزن ان الله معنا وحد قلبه غير قلب سيدنا ابو بكر كان سكت شويه وبعدين يقول يا رسول الله اتصرف اخرج لهم طب يا رسول الله ارجع ورا شويه طب ادانا فيا هيقول اي حاجه اما سيدنا ابو بكر ما قالش حاجه ابدا لان قلبه هو قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر كان القرب منه كده يا انا كان كده عشان كده ربنا ذكرهم الاثنين مع بعض سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي في مواضع عده من هذا الموضع إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ذكره في موضع آخر والذي جاء بالصدق وصدق به قالوا الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر عشان كده اسمه بكر الصديق رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به فلذلك انت محتاج صاحب قول لي طب اجيبه منين الاقيه فين اشتريه منين ادور عليه فين وانا اقول لك اصدق الله يرزقك ما بتجيش الا كده انك انت تبقى مخلص لصاحبك فربنا يرزقك بصاحب مخلص ليك انك انت تبقى صادق في محبتك فربنا يرزقك بحبيب صادق في محبتك الجزاء من جنس العمل سبحان الله العظيم انا لما كنت في المدينه واحد قابلني قال لي انا قعدت مش عارف كام سنه ادعي ربنا يخرجني من المدينه شوف الخذلان ان واحد نفسه يدخل المدينه نفسه يقيم في المدينه نفسه يموت في المدينه لان الدفن فيها له فضيله اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك ودفنا في بلد نبيك يا رب العالمين واحد بيطلب انه يخرج فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي الخبث تنفي الخبث اللي موجود فيها من الخبث بتنفيه بتخرجه فكذلك القلوب الطيبة تنفي الخبث بتطرد اللي ما يستاهلش القلوب الفاضلة بتقرب بي ربنا بيقرب ويحبب ويألف ويودد بينها وبين القلوب اللي زيها قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف الأرواح جنود مجندة جنود مجندة دي حاجة بتاع ربنا اصدق مع الله وربنا يجمع يجمعك مع من صلح من أمة محمد اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة آه الرسول صلى الله عليه وسلم آه انطلق ومعه الصاحب أبو بكر أول من أسلم ولكن كانت صاحبته أيضا خديجة عشان كده بقول إن أول قلب خفق بالإسلام قلب امرأة هنيالك يا أية امرأة مسلمة إن أمك أم المؤمنين خديجة أسأل الله أن يجعلكن جميعا صويحباتها في الجنة قولوا أمين آمين يا رب العالمين هي أول قلب خفق بالإسلام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين سيدنا أبو بكر وبعدين سيدنا علي على التصنيف المعروف فالصاحب لما يبقى زوجة ولما يبقى رجل صديق يعني ولما يبقى ابن يبقى هو دي كمال الصحبة لما تبقى الزوجة والرجل دايما محتاج الزوجة السكن واللي يقول أنا مش محتاج يبقى كذاب وهتفكر إنك لما تتدين وتمشي في الطريق إلى الله ما أنتش محتاج امرأة لا بالعكس ده أنت محتاج أكتر أكتر من الأول الزوجة دي لها دور بتقوم بها بيه ولها قيام في السبيل في الطريق إلى الله عز وجل آه، خطير جدا إلى أبعد حد يعني أخطر من الصاحب الثاني البيت اللي بتأوي إليه سبحان الله العظيم شوف علاقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة بالحب والود والسير إلى الله سبحانه وتعالى فلما يبقى الصاحب والزوجة والابن اللي هم أبو بكر وخديجة وعلي مع سيدنا النبي في بداية الطريق حصل الوصول ستة هي كانت نمرة واحد ايه كانت نمرة واحد ان الطريق طويل فيقطع الملل اتنين معرفة أن الطريق طويل يسبب الثبات ثلاثة معرفة أن الطريق طويل يمنع الشك أربعة لابد من دليل خمسة لابد من صاحب ستة لابد من متابعة معالم الطريق تأملها وابحث عنها وانت ماشي على الطريق في معالم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق للإسلام صوى ومنار كمنار الطريق وقلنا قبل كده الصوى جمع الصوة وهي الشجر العظيم الحجر الكبيرة العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحددها اسمحوا لي هتحدي لها بقى نعم آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق صوى جمع صوى هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحددها ومنار المنار بتاع ال- الفنار بتاع ال- ال- المينا ففي علامات على الطريق إلى الله عز وجل لابد من معرفة هذه العلامات على الطريق لابد أنك تتابعها تابع العلامات وانت ماشي على الطريق ب- ودايما بوصف انا بالطريق الزراعي معلش اللي انا اعرفه في الطريق الى الاسكندريه مصر اسكندريه الزراعي وانا ماشي كده ابص على يميني لقيتني كده في اليوب ايوه ماشي فاضل لي ايه ها بدات دخلت ايه إيه، بنها بعد كده ها وصلت ال- وسنا ب- وصلت البركه السبع وصلت لطنطا وهكذا في الطريق وانا ماشي في الطريق بتابع العلامات انا وصلت فين وانا ماشي في الطريق فوانت ماشي في الطريق الى الله تابع العلامات تابع العلامات لان في علامات ارشاديه على جنبتي الطريق الرسول قال لك كده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لك ان في الطريق منار وصوا كمنار الطريق لابد انك تتابعها ولابد انك تعرفها ولابد انك تطالعها ولابد انك تتاملها ولابد انك تهتم بيها من المعالم على الطريق واحد أن الطريق لا تخلو أبدا من السائرين اوعى تفكر عمرك انك ماشي لوحدك اذا كنت بتعذب بتعاني حاسس مرارة الغربة ما انتش لوحدك على الطريق ده معاك ناس كتير صادقين ومخلصين وثابتين ومتحملين حتى لو كنت انت مش شايفهم قد يكون معك ملائكة قد يكون معك جن مؤمن حديث عجيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ببيو بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى في ناس بتدافع عنك وانت مش شايف بيحموك وانت مش شايف الملائكة معاك وانت مش شايف فضلا عن البشر في زيك ملايين من البشر ماشيين في الطريق إلى الله برضه بيعانوا من اللي انت بتعانيه نفسه وزيادة واكتر بيعانوا زيك يبقى المعلم الاول ان الطريق لا تخلو من الصادقين المؤمنين السائرين الى الله المعلم الثاني ان الطريق لا تخلو من الاشارات في علامات ارشاديه للسير في الطريق وانت ماشي يقول لك امامك مطب امامك كوبري امامك نفق الطريق يضيق آه، آه، مزلقان اي حاجه الاشارات اللي على الطريق دي في الطريق الى الله في اشارات زي كده بس الاشارات دي عايزه اللبيب فكل لبيب بالاشاره يفهمه ممكن الاشاره دي تبقى قصة بتتحكي كلمة بتتقال نظرة حد يبصها لك حادثة تحصل للي جنبك مصيبة يبتلى بها غيرك ممكن يحصل كل ده وانت مش دريان بس اللي عايش مع ربنا وحاسس ان ربنا اللي ممشيه وهو ماشي لربنا في الحاله دي بيبقى مشغول بربنا فبيفهم ازاي الاشاره دي جايه له من ربنا وهي دي اللي احنا بنحلم بيها بنتمناها الفهم عن الله انك تفهم بقى تفهم ربنا بعت لك الاشاره دي بيقول لك ايه الرساله دي بيقول لك ايه احيانا تفتح الراديو كده تسمع الايه بتقول لك حاجه احيانا تفكر في حاجه كده تيع- تي- تيجي تقعد تشوف الحلقه تلاقي الكلام بيتكلم عليك بيقول عنك بيجاوب على اللي في دماغك بيرد على اسئلتك بيفسر شبهاتك بيعنفك بيوبخك رسائل واشارات لازم الطريق لربنا تخلي بالك من الاشارات دي لان اللي ما بيفهمش عن ربنا ربنا بيحرمه بعد كده ما هو بعت لك مره واتنين ودلك مره وعشره وانذرك وحذرك بعد كده تنزل العقوبه ثلاثه ان الطريق لا تخلو من بلاء احنا قلنا في الطريق إشارة في الطريق معالم فلا بد من مطالعة المعالم وتأملها والبحث عنها وإدراكها لابد وانت ماشي في الطريق دي ك- تفضل تدور على المعالم وتشوف الإشارات والإرشادات فقلنا أن أول حاجة لا تخلو من صادقين على الطريق أسأل الله أن يجمعنا على الصادقين من عباده في الدنيا والآخرة اثنين لا تخلو من إشارات ثلاثة لا تخلو من بلاء لازم وانت ماشي في الطريق ده تبتلى قيل للإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى قال لا يمكن حتى يبتلى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم قال صلى الله عليه وسلم من أحبه الله يصب منه لازم من البلاءات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لابد من بلاء فلذلك لابد أن تستقبل البلاء بفهم المؤمنين واحد أنه من الله اثنين أن الله لم يبتلك ليهلكك وإنما ابتلاك ليرفعك ويرفع عنك ثلاثة أن للبلايا زمانا ثم تنصرم فاحرص على أن يترحل عنك البلايا إلى, بل... إلى بلاد الجزاء مادحة لا قادحة أربعة أن الذي أنزل البلاء جعل له شفاء فلا بد من زواله فاجتهد في الأخذ بالأسباب وأهمها الدعاء يبقى تعرف أن البلاء من ربنا وأن ربنا مش عايز يعذبك ولا يهلكك ده ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرحمك فهو أرحم بك من أمك أرحم بك من نفسك ثلاثة أن البلاء زمان له وقته هيعدي أربعة أنه سينقضي حتما خذ بالأسباب وأهمها الدعاء يبقى لازم وانت في الطريق ده تعرف انك هتبتلى أربعة أن الطريق إلى الله لا تخلو من منح وهدايا بغير سبب احنا بنعبد ربنا الأكرم الأكرم جل جلاله سبحانه فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بغير حساب كريم لا ينقص ابدا ما عنده فلذلك عطاياه ليس لها يعني آه، ضوابط انت تبحث عنها قد يعطي حتى يتعجب الانسان ليه وازاي وجات ازاي دي سبحان الله العظيم احيانا تجي لك منحة من ربنا كده منحة جميلة في ركعات في انشراح صدر في فتح في القرآن وتقعد تقول يا ربي جت ازاي دي جت منين دي باي عمل صالح طب عشان ابقى اجيبها تاني ملهاش سبب هي بتيجي من عند ربنا كده تحف منح هدايا من عند من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء من عباده خمسة اعلم أن الطريق أيضا لا تخلو من مفاجآت لكن يجب على السائر إلى الله ألا يتوقف مع هذه المفاجآت ويبحث عنها وينشغل بها اسمع ابن القيم بيقول ايه وعجائب الطريق الى الله ليس لها نهايه فلو وقف مع كل اعجوبه وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول الى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكا فراى على باب ميدانه روضه فيها ازهار وانوار لم يكن قد راى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر اليها ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك واحد رايح يزور ملك من الملوك ولا سلطان ولا امير ولا غني دخل فقال يبص على ال- الجنينه ويبص على الزخارف ويبص على الفيلا ويبص على المدخل ويبص على العربيات ويبص على الخدامين يبقى مش هيدخل هيفضل واقف كده المدة كلها فكذلك هذه التحف والمفاجآت والمنح والهدايا والبلاء ما تقفش تتأمل وتتفرج خليك مشغول بالله مش مشغول بعطاء الله وسبحان الله كم من منعم عليه مشغول بالنعم مشغول بالنعم عن المنعم وكم من مبتلى مشغول بالبلاء عن المبتلي ستة لا تخلو من عوائق الطريق إلى الله فيها عوائق مش سهلة مش سريعة مش سلسة في عوائق في الطريق أكبر العوائق نفسك التي بين جنبيك عائق بينك وبين ربنا ممكن تكون زوجتك هي العائق ممكن تكون شغلتك اللي انت بتشتغلها هي العائق ممكن يكون اولادك هم العائق ممكن يكون اصحابك هم الع- العوائق جيرانك هم العوائق زملائك في العمل هم العوائق ممكن قرينك مارد قوي شديد عليك هو العائق ممكن تكون شهوة معينة من شهواتك هي العائق الطريق فيها عوائق كثيرة يقول ابن القيم أيضا مثل المال والجاه وحب الدنيا والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى المعاصي وبعض تلك العوائق أعظم من بعض والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل الانسان ينشغل انه يقطع العوائق الاسهل فالاسهل مش ي- ي- يجي يدور على اصعب عائق ويحاول يتخلص منه فينشغل به طول الطريق لا ابدا دور على العوائق الاسهل خلص عليه الاول وانتقل للي بعده بس بالترتيب ما تسيبش حاجه انا قلت قبل كده انك انت لازم تجيب ورقه وتكتب فيها العوائق بتاعتك ومشاكلك وهمومك وذنوبك وتعلقها على المرايه على مرايه التسريح بحيث كل ما تيجي تقرا كل ما تيجي ت- توصف التسريح تسرح او تنظر تطمن على حالك تشوف العوائق بتاعتك وتبدا تقول هتخلص من ده النهارده اللي تتخلص منه اشطب عليه والتاني اشطب عليه والتالت اشطب عليه بس يبقى خطه عمل خطه عمر خطه حياه ايضا من المعالم في الطريق وجود قطاع للطريق في قطاع في طريق الله عز وجل في ناس كده مش عايزينك توصل اهو غباء غلاسه آه مش عايزينك توصل لربنا حقد حسد لا شك ان اخطر قطاع الطريق الشيطان ولكن هناك شياطين من الانس وشياطين الانس اخطر من شياطين الجن قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون قل افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل عليك الكتاب مفصلا سبحان الملك لا اله الا انت افغير الله ابتغي حكما سبحان الله العظيم الشاهد من الآية من الأول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن التقديم للأهمية خطورة شياطين الإنس في ناس النهاردة بتلبس على الإنسان دينه في ناس النهاردة بت- بتخلط الحق بالباطل في ناس النهارده بتلبس الباطل ثوب الحق في ناس النهارده بتضيع الدين سبحان الله العظيم فلذلك اعرف ان في قطاع طريق عايزين يمنعوك عن الوصول ولما تعرفها دي ويقابلوك في الطريق وتعرفهم ما تنشغلش بيهم عدي ما تنشغلش بيهم اتركهم ما تنشغلش بيهم حاول توصل ما تنشغلش عشان كده العنصر السابع في طول الطريق التركيز لا تنشغل بغير الطريق وانت ماشي في الطريق لربنا ما تنشغلش بحاجه غير ربنا الطريق طويل لكن خليك طول الوقت مركز مركز جدا تركيز شديد دون التفات لا تنشغل بغير الطريق وكن في التركيز ثمانية لا تستبطئ الطريق وتستعجل الوصول لأن لكل مدى أوانا كل حاجة جاية بأوانها وجاية في وقتها لا تستبطئ الطريق بمعنى انك انت لما تبقى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ما تقولش يعني طب امتى هبطل اسرح في الصلاه كل حاجة تيجي بأوانها المهم انك تبقى صح وثابت وماشي مش واقف لأن بعض الناس واقف وبيقول امتى طب وبعدين بيرجع لورا ويقول امتى طب وبعدين ما, ما ينفعش امشي بحق وبصدق وبسرعة ولا تستبطئ شيئا كل شيء بأوان قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كل شيء بأوانه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال تسعة لابد لهذا الطريق الطويل من زاد انت ماشي في الطريق ورايح لربنا وعايز توصل لابد من زاد قال سبحانه وتعالى وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لا إله إلا الله زاد وانت ماشي لربنا لازم تحمل زاد ابن القيم له كلمة جميلة قوي يقول ايه يقول ان بعض الناس بدلا من ان يحمل الزاد يملأ جرابه بالرمل يثقله ولا ينفعه بعض الناس بيبقى وهو ماشي لربنا ما بيشيلش زاد معاه حاجة تنفعه أكل ومية وإنما ما بيشيلش ذنوب كمان ما بيشيلش تعبان يلدغه لكن شايل رمل الرمل حاجة تقيلة وملاش لازمة هي دي الهموم الشواغل المباحة يعني مثلا كثرة العلاقات اما اللي يتعرف على ده ويكلم ده ويصاحب ده ويمشي مع ده ويروح عند ده و مشاغل مشاغل هي مباحة مش حرام مفيش مشكلة انك تتعرف على الدنيا كلها وتمشي مع الناس كلها وتصاحب الناس كلها مش مشكلة خالص لكن المشكلة ان ده يتق- بيتقلك انشغالك بالخلق يثقلك ولا ينفعك بيتقلك زي الرمل بقول لك المشكلة الكبيرة ان يطلع في الرمل اللي انت شايله ده بقى تعبان او عقربة الدرك تبقى مصيبة تبقى كارثة تبقى مشكلة فعلا بقى تبقى آفة فلذلك لابد ان تحمل الزاد الزاد نمرة واحد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى ايه ابو هريرة قال كده لسيد- لسيدنا عمر بن الخطاب هل أخذت طريقا ذا شوك مشيت في طريق في شوك قال له نعم قالوا ماذا صنعت قالوا ش... قال شمرت واجتهدت خدت مشي في طريق الطريق فيه شوك تعمل ايه قال له شمرت هدومي واجتهدت ماشي على طراطيف صوابعي بتنق... بتنقل بتفادى الشوك هو ده المشي الرب سبحانه وتعالى عايز التقوى دي التقوى ان انا خليني أت- أت- اتباعد عن الشوك احاول اتفادى الشوك احاول انجو من الشوك طريقنا كله شوك فعلا مش مفروش بالرو... بالورود مفروش بالاشواك عشان كده التقوى التقوى يا جماعه ان مش عايز اكون مشغول ب حلال ولا حرام طب ما دي يمكن تبقى حلال لا بلاش منها هي دي التقوى ان تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام سيدك النبي قال لك كده مش انت بتحبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال سيب شوية حلال يبقوا بينك وبين الحرام شوية حلال يعني احنا مش عايزين النهاردة نتخانق البنوك حرام ولا مش حرام ده ربا حرام قولا واحدا ده احنا عايزين نتفاهم في التقسيط اللي هو المباح مش عايزين نتفاهم في قضية ان واحد يصاحب واحدة يبقى حلال ولا حرام عايزين نتفاهم في قضية انه يكلمها وهي بتسأله تقوى تقوى اتنين اليقين الزاد انك انت الزاد انك تبقى على يقين من الطريق اللي انت عليه هتيجي معانا في الومضات بسرعة اول ومضة ومضة ومضة على الطريق الثقة بالطريق قد تكون الطريق طويلة ولكن ليس هناك غيرها فكن على يقين يا جماعة أنا بقول لك لا تبتكر في الطريق لا تخترع في الطريق لا تبتدع في الطريق لا تحاول أن تحدث الطريق هي الطريق قديمة خلف النبي محمد هي نفس الطريق اللي مشيها كل الصالحين قبلك مش هنعمل لك حاجة مخصوص فكون على يقين ان هي دي الطريق مفيش غيرها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اترك المعاصي واجتهد في الطاعات والعبادات وانطلق إلى الله مفيش طريق غير كده مفيش طريق غير كده ادع اي حد يقول لك في طريق غير كده يبقى بيضحك عليك بيخدعك بيمكر بيك هي دي الطريق ان احنا نفهم القرآن ونفهم السنة بفهم السلف اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين وليس هناك مسلم يرفض هذا المنهج قول لي جماعات ومش جماعات كله يوافق على ده كله موافق على ده محدش بيعترض على ده ان الكتاب والسنه فهم القرون الثلاثه الخيريه بفهم الصحابه وفهم التابعين واتباع التابعين اللي هم الرسول زكاهم صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هم دول خير الناس بنتبع خير الناس مش انا اللي بقول كده ربنا اللي قال كده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى لازم تبقى على يقين من الطريق ده الزاد ثلاثة حسن الظن بالله وحسن الظن بالله أعظم الزاد وأجمل الزاد وأكمل الزاد احنا قلناها قبل كده سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله ان بقول يا رب انا ما استاهلش لكن انت كريم يا رب انا ما انفعش لكن بيك انفع يا رب انا ضايع لكن بكرمك هتجبني يا رب انا ضعيف لكن بيك بتقوى يا رب انا مفتون لكن انت هتنجيني حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس انا وحش اه بس ماليش غيرك انا ضايع اه بس انت تهديني انا مذنب اه وانت يا رب تتوب عليا يا رب ماليش غيرك أبات وأصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك يا رب يا رب التقوى اليقين حسن الظن بالله الصبر الزاد الصبر لابد من الصبر وتحقيق مقام الصبر على الصبر خمسة علو الهمة لازم أبقى عالي الهمة أنا أريد الفردوس الأعلى من الجنة أنا أريد أن أرزق النظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشية مش مرة كل أسبوع لا هي الصبح وبالليل أفضل الناس في الجنة هم دول اللي بيرزقوا النظر إلى وجه الله الكريم مرة الصبح ومرة بالليل ستة متابعة البناء ده الزاد انك انت كل يوم تزيد حاجة تزيد حاجة جديدة برضو من الحاجات اللي هتكتبها على المراية ذنوبك وعيوبك قول لي ده كده المراية تتغطى احسن احسن ها ذنوبك وعيوبك ومقاسيك و اللي انت هتخلص منه كله و اكتب مشروعاتك بقى النهارده هزود القرآن شوية النهارده هكتب صفحة من المصحف النهارده هشتغل في استغفار اوصل لل 13000 بتوع سيدنا ابو هريره النهارده ه... هتصدق بكذا النهارده هقوم الليل كذا النهارده هتابع صيام اسبوع بقى الاسبوع ده كله على بعضه متابعه البناء سبعه الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واجعلنا من اهل عشره عشره في كيف نسير الطريق الطويل الى الله سبحانه وتعالى الثقه بالطريق في الطريق وحصول الاطمئنان القلبي يعصم من التيه والضياع الطريق طويل لابد يحصل اطمئنان قلبي يحصل اطمئنان قلبي الاطمئنان القلبي ده والهدوء النفسي والثقة في الطريق تجعل الإنسان ما يتهش على الطريق ما يضيعش في الطريق بل يثبت ويرضى عشان الوقت ما ياخدناش وانا وعدت ان احنا نخلص الكلام الليله دي في الحلقه واحده بعد العشر نقاط بتوعنا نبدا بقى في ومضات على الطريق ست ومضات على الطريق نمرة واحد الثقة بالطريق اللي احنا قريناها وقلنا قد تكون الطريق طويلة لكن ليس هناك طريق غيرها كن على يقين كن على يقين من اللي انا بقوله لك بدون ادنى شك الطريق الى الله ما فيهش مزايدات ما فيهش اختيارات هو طريق واحد وأن هذا صراطي مستقيما هذا إشارة إلى الواحد هذا صراطي صراط مفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل اثنين إنما تظهر العبودية بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائم يا مجرد معرفة الكلام ده مش نافعة ده لابد من العمل الدائم لابد من المثابرة معرفة الكلام ده وان الكلام صعب تنفيذه صعب تطبيقه نعم صعب لكن ممكن انا بقول ان الفتن في الشوارع شديده والنساء متبرجات وفي فجور شديد لكن الذي يريد أن يغض بصره يستطيع أن يغض بصره والذي يريد أن يعصم نفسه يستطيع أن يعصم نفسه أنا بقول إن أكل الحلال صعب والحصول على الحلال الصرف صعب لكن ممكن اللي عايز ياكل حلال هيقدر ياكل حلال وهيرزق من حلال انا بقول ان التزام الشباب في وسط الولد اللي بيعرض عليه اسطوانه فيها افلام قذره والتاني اللي بيعرض عليه سجاره فيها بانجو والتالت اللي بيعرض عليه بنت يمشي معاها والرابع اللي بيقول له جايب له تذكره سينما والخامس اللي جايب له مسرح والسادس اللي جايب له مصيف والسنة. الشاب اللي في وسط الفتن دي صعب انه يتماسك لكن ممكن وده الكلام اللي هيجي لنا ان شاء الله في حلقه الخميس الجاي بعنوان مشاكل الشباب باذن الله تعالى آه، الشاهد ايه ان تظهر العبوديه بالصبر والمثابره والجد والعمل الدائم طب والشهوات يا شيخ في الجنه بقى ان شاء الله بتعاقب اني في الجنه ان شاء الله اذا صبرت وثابرت وعملت ثلاثة ومضات على الطريق اصبر حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف اصبر حتى تنمو البذرة احنا بنحط النهاردة البذرة استنى بقى لما البذرة ايه تطلع وتنبت الشجره والشجره تكبر وتثمر وما تستعجلش اصبر لما تنضج الثمره ويحين القطاف علمائنا في الطريق يقولوا لنا ايه ادفن نفسك في ارض الخمول فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ادفن نفسك في ارض الخمول خليك متغطي خليك مدفون ليه بتحب الظهور عايز اول ما يطلع يقعد يعلم قران يخطب جمعه يدي درس عايز ير- يظهر في التلفزيون عايز يالف كتاب عايز آه، يم- ينصح مشغول برضه عايز يؤمر وينهى الناس بيعملوا الناس بيسووا الحق اعمل انا هقترح عليك موضوع يا عم الشيخ انا افهمك حاجه تقولها انا اعرفك ادفن نفسك في ارض الخمول خمول مش باين فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه لو البذرة ما دفنهاش تحت كانت على وش الأرض هتنبت آه بس هتداس شوية هوا هيطيروها مش هتتم هتموت لأن البذرة فوق الأرض لكن كل ما أعمقنا البذرة تحت وخدت فترة بعيدة عن الأضواء تحت الأرض وبعدين بدأت تنبت ضربت بجذورها في الأرض تثبت وتقوى أربعة عليك بطريق الهدى ولا يحشنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين طريق الهدى صحيح الناس اللي عليه قليلين دايما القلة هي العزة هي الحق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ربنا سبحانه وتعالى قال كده وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فدايما القلة هي المؤمنة ما تغركش بكثرة ما كل الناس كده كل الناس بتعمل كده كل الناس بتقول كده كل الناس بتتجوز كده كل الناس ماشية كده كل الناس عايشة كده كل الناس بتشتغل كده مالكش دعوة بكل الناس خليك انت على الحق خمسة الانسياب الموزون وليد المركز الثابت يعني ايه عشان تمشي في الطريق الطويلة دي انسياب موزون لازم تنطلق من مركز ثابت يبقى ثبات الأول ثبات الأول وتمكن وبعدين انطلاق عشان تمشي مستقيم أما الانطلاق المهزوز مش هيخ... هتفضل طول عمرك تتخبط فلازم من قناعة ويقين الأول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم احفظها الانسياب الموزون وليد المركز الثابت ستة إنما يتعثر من لم يخلص آه. يا عم الشيخ أنا بقوم وأقع أنا بتوب وارجع أنا بلخبط واتعدل اسمع ابن الجوزي بيقول ايه اعلم ان الطريق الموصلة الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام انما يقطع بالقلوب والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم اسمع غير ان عين الموفق بصر فرس لانه يرى في الظلمه كما يرى في الضوء والصدق في الطلب منار أين وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد فلا حول ولا قوة إلا بالله آه يتعثر من لم يخلص ويمتنع الإخلاص ممن لا يراد يعني انت تراد ولا ممن لا يراد يعني الله جل جلاله يريد ان يكرمك ويقربك ويرفعك ولا انت تستاهل الطرد انت بماضيك وصحيفة السوابق تنفع تبقى حبيبه يقربك ويضعك مع المصطفين الأخيار ولا تستحق الاحتقار وانتي بصفاتك وحالاتك بافكارك وامالك بتفكيرك وكلامك وحاله قلبك ورغباتك تفتكري ينفع انه يحبك تتحبي يعني تنفعي يعني تح- تنفعي تتحطي في وسط السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة بنت النبي رضي الله عنهن تنفعي هي دي عشان عشان نفهم انما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد فاللي بيراد بيرزق الإخلاص سبعة لا يقتلك الوهم انت الوهم قتلك الغرور خداع النفس ثناء الناس يا مقتول يا مقتول فوق الله يرحمك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح آخر فقال قطعت رقبة أخيك لقد قطعت رقبته يا ناس قتلاك بالكلام اللي بيغرك ويخدعك وينفخك لما هتطق تمانية لا راحة إلا في الجنة أنا قلت ستة وسبعة لا يقتلك الوهم تمانية لا راحة إلا في الجنة أقولهم تاني واحد الثقة بالطريق اتنين إنما تظهر العبودية بالصبر والمثابرة تلاتة اصبر حتى تم البذرة أربعة عليك بطريق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين خمسة لانسياب الموزون وليد المركز الثابت ستة إنما يتعثر من لم يخلص سبعة لا يقتلك الوهم تمانية لا راحة إلا في الجنة لما الصحابة الأنصار بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة ما تطلبش حاجة ما تطلبش مني حاجة في الدنيا لا النصر ولا التمكين ولا العزة ولا الرئاسة ولا ال- ولا ولا ولا الغنى ولا الكف الأذى ولا آه، الأمن ولا الأمن ولا أبدا الجنة تحتمل كل شيء إلى الجنة ثم لا تبالي بأشواك الطريق الطريق ده فيه أشواك فيه شوك واحد كان ماشي في طريق وفي قافلة معاه قافلة ماشيين هو ما يعرفش الطريق ماشي في القافلة يحتمي في القافلة شوكة دخلت في رجله ميل بيشيل الشوكة من رجله رفع راسه ما لقاش القافلة لحظة يا صاحبي لا تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل لا تبالي بأشواك الطريق اقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها أحقابا لا تبالي بأشواك الطريق واحتمل تدخل الجنة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته